أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما حياك ربي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودحرمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، نحاول سريعا كده نربط درس النهاردة بالثلاث أربع دروس الماضيين أنا كنت اتكلمت في درسين كاملين عن أثار الذنوب على حياة الإنسان وقلنا قد إيه الذنوب دي مدمرة ومهلكة فعلا للعبد في الدنيا والآخرة فعلا لها عقوبات على الإنسان على جسد الإنسان وعلى قلبه وعلى نفسه وسبحان الله قلنا إن أصحاب الذنوب والمعاصي مهما كانوا في نعيم الدنيا فهم أموات هم أموات وده كلامهم الدائم وقلنا إن أصحاب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله آه، يخسرون الدنيا ويخسرون الآخرة خاسر دنيا وخاسر آخرة لا في الدنيا بيبقى سعيد بل ذنوبه أحاطت به من كل مكان فهو لا يشعر إلا بالتعاسة والهم والغم حيث محل وحيث مرتحل وإذا وضع في قبره أو وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى أيضا أحاطت به ذنوبه وكانت للأسف سببا في هلاكه وقلنا قد إيه الذنوب ممكن تفسد على العبد دينه عن طريق ان هي تعطله عن كتير جدا جدا من الطاعات اللي ممكن كان بيعملها زمان الصلاة والقيام والقرآن محافظة على الصلاة في جماعة ودروس العلم بسبب الذنوب والمعاصي خلاص كل حاجة راحت وصدق الفضيل بن عياض والحسن البصري وغيرهم لما كانوا يسألون عن آه، الرجل يريد العبادة ويعجز فكانوا يقولون قيدتك ذنوبك تهلك دين الإنسان بسبب أن هي لا تخرجه من ذنب إلا والعياذ بالله ذنب أكبر حتى قال بعض سلفنا ليست اللعنة على الذنب بسواد في الوجه وإنما اللعنة ألا يخرج العبد من ذنب إلى ما هو أكبر منه قلنا أفسدت عليه دينه وأفسدت عليه دنياه أفسدت عليه دنياه لأن هي أفسدت علاقته مع كل الناس الكل بيهينه الكل يتسلط عليه الكل بيخطئ في حقه الكل بيظلم فيه ده كله لأنه عبد عاصي وتؤثر على نفسيته فسبحان الله لا تجد أبدا إنسان على معصية من المعاصي إلا وهو كئيب إلا وهو حزين إلا وهو يشعر بضنك الحياة مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم وضح لنا كما قال ربنا تبارك وتعالى معذرة في في سورة طه أن ربنا تبارك وتعالى قال لنا ومن يعش ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وصدق عندما قال سلفنا الصالح إن للذنوب والمعاصي عقوبات فتعاهدوها على أجسادكم وعلى قلوبكم وعلى أنفسكم عقوبات مستمرة وقلنا إن اللي عايز يخرج من الحياة دي حتما البد هياخد عدة قواعد في البداية لازم من البداية نعلم إن مهما كان الإنسان أسرف وأذنب واجتهد في معصية الله لابد أنه يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى غافر له الذنب مهما علت الذنوب في قلبه وسيطرت على قلبه قلنا بفضل الله من السهل جدا أن احنا نمحو هذه الذنوب إيه، إزاي نمحوها قلنا أول حاجة بالتفريغ والتفريغ معناه أن العبد يكثر دائما من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لأن الاستغفار والتوبة الدائمة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ده بيخلي القلب خلاص فاضي لأن الاستغفار الدائم بيمحو الله عز وجل به الذنوب زمان الذنوب كانت مغطية كده القلب زي ما أنا مغطي كده الكوباية دي واخدين بالكم فسبحان الله يجي مثلا تيجي الطاعة تخش من هنا اه، في حاجة منع منعها ان هي تخش جوه القلب يجي الخشوع يخش ممنوع يخش يجي يجي مثلا اه، اه، الطمأنينة بالذكر يجي يخش قلب ممنوع ممنوع وكان ده الحسن قاله لما قال قول- في قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم قال هو الذنب على الذنب الذنب فوق الذنب حتى يغطي القلب يجي الإيمان يخش ما ينفعش يخش مش عارف يخش فعشان كده قلت لكم اللي عايز من البداية ينقي القلب ويبقى القلب نظيف لازم من البداية ان هو يحاول بقدر المستطاع انه يشيل كل القساوة اللي على القلب يشيل كل الران اللي على القلب وهذا انما يكون بكثرة الاستغفار والتوبة والعمل الصالح والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى عمل كده بفضل الله القلب نضف وكان بعض السلف بيضرب لها مثل آخر تخيلوا معايا ان الكوباية دي اتملت مية لحد هنا لو جيت حطيت مية ايه اللي بيحصل هتقع نفس الكلام القلب لما يكون متغطي ومليان سيئات بتكون النتيجة ان نتيجة طاعة تخش بتقع احنا محتاجين نفضي القلب زي ما احنا محتاجين نفضي الكوبايه علشان نملاها فنفس الكلام انا محتاج افضي قلبي قلت لكم يا جماعه انا مش هفضي قلبي الا بطاعه الله سبحانه الا بالاستغفار الدائم والتوبه الدائمه يبقى القلب فاضي بعد كده بعد مرحله التخليه بتيجي عندي مرحله تانية هي مرحله التحليه اللي احنا هنبدا بقى معاها النهارده اللي علمائنا ما زال سلفنا الصالح من الصحابه والتابعين بيؤكدوا عليها وكانوا في غايه الحرص عليها يا جماعه خدوا بالكم القلوب لا تطهر الا بكثره العمل الصالح القلوب آه، يعني لا تلين الا بكثره العمل الصالح حتى قال مطرف بن عبد الله بن الشخير صلاح القلب بصلاح العمل يا جماعة طول ما القلب كل- طول ما الإنسان مننا بيعمل أعمال صالحة صلاة وصيام وزكاة وذكر الله وقراءة قرآن وحرص على مجالس علم صلاح القلب اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يصلح له قلبه فينبغي عليه أن يصلح له عمله احنا خلاص طوينا صفحة السيئات والذنوب والمعاصي الصفحة اللي, اللي اللي أثرت فينا جدا الدرسين ثلاثة اللي ماضيين النهاردة احنا هنتكلم على الجزئية الثانية ازاي اصلح عملي لا يصلح هذا العم لا يصلح هذا القلب الا بالعمل الصالح لا يصلح هذا القلب الا بالعمل الصالح والعمل الصالح ده هو وصية اولا ربنا تبارك وتعالى لنا ثم وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لنا ثم بدأ سلفنا الصالح بدأ من الصحابة والتابعين وأتباعهم يا جماعة خدوا بالكم احنا محتاجين جدا للعمل الصالح لأن في علاقة قوية جدا بين صلاح العمل وصلاح القلب كلما صلح العمل كلما ازداد القلب صلاحا كلما سخرنا هذه الجوارح في طاعة الله كلما ازداد هذا القلب قربا من الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أوائل خطبه لما وقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا عباد الله اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب علمه عنكم يا جماعة انتوا رايحين جايين وبتصحوا وبتناموا وبتقعدوا وبتقوموا وبتمشوا وبتخشوا وتخرجوا في أجل قد غيب علمه عنكم انتوا مش عارفين الأجل بتاعكم هيجي امتى هيجي امتى فإن استطعتم أن ينقضي أجلكم وأنتم على عمل صالح فافعلوا ولا تستطيعون هذا إلا بفضل الله عز وجل يا جماعة السعيد مننا اللي يأتي له لحظة موته لما ينقضي أجله ينقضي على عمل صالح والإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فقال أبو بكر فسارعوا قبل أن تنقضي أعماركم يا جماعة سارعوا للعمل الصالح قبل أن تنقضي الأعمال كل واحد مننا لازم يعلم إن هو معاه حصالة بيحوش فيها العمل الصالح الحصالة دي بتتفتح وهو واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة اسمعوا كلمة أبو بكر تاني يقول أيها الناس اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيب علمه عنكم انتم ما تعرفوش أجالكم امتى والسعيد منكم والسعيد منكم من انقضى عمله وهو على طاعة فإن استطعتم أن تنقضي أ- آجالكم وأنتم على عمل فافعلوا ولا تستطيعون إلا بتوفيق الله عز وجل مش هتقدروا إلا إذا وفقكم الله سبحانه وتعالى فسارعوا قبل أن تنقضي أعماركم لما أبو بكر الصديق في أول خطبة من خطبه بين يدي الناس بيذكر الناس بيقول لهم يا جماعة حصالة احنا بنحط فيها العمل الصالح اجتهدوا بقى شوية علشان ربنا يصلح لكم القلوب ويصلح لكم الحياة وتص- وتصلح لكم الآخرة بهذا العمل الصالح حسن البصري رحمة الله عليه كان يقول في, في موعظته وهو يبكي أيها الناس البدار البدار أيها الناس البدار البدار يا جماعة خلاص الأعمار بدأت تنتهي السعيد مننا اللي يحصل العمل الصالح يقول حسن أيها الناس البدار البدار البدار البدار فإنما هي الأنفاس أنفاسكم دي معدودة فإنما هي الأنفاس إذا حبست انقطعت أعمالكم لو النفس انقطع خلاص الأعمال كلها توقفت انقطعت أعمالكم التي تقربكم من ربكم سبحانه وتعالى رحم الله امرأ رحم الله امرأ نظر لنفسه وبكى على ذنبه رحم الله امرأ نظر لنفسه وبكى على ذنبه ثم تلا قول الله عز وجل فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا إنما نعد لهم عدا ثم يقول أيها الناس آخر العدد خروج أيها الناس يا أيها العبد الصالح آخر العدد خروج نفسك آخر العدد مفارقتك لأهلك آخر العدد وضعك في قبرك آخر العدد وضعك في قبرك مع آخر نفس خلاص كل شيء انتبه انتهى كل شيء خلص أعمالكم انتهت وأعماركم انتهت وخلاص فالسعيد مننا اللي يبادر لهذه الأوقات اللي يبادر بهذه الأوقات لعمل صالح يلقى به ربه سبحانه وتعالى نشوف كده تقرير سريع حوالين المعنى ده الإنسان مننا أحبابي ما يعرفش ممكن في لحظة يأتيه الموت بغتة السعيد مننا كما قال أبو بكر رضي الله عنه فالسعيد منكم من ينقضي عمره على عمل صالح السعيد مننا من انقضى عمره في عمل صالح أنا ما حبيتش أقصى شوية في الفيلم اللي هيتعرض حبيت ان المسألة تكون في صور ناس الموت كان قدام عينيها كده رأي عيان الموت خلاص بينها وبين الموت ثانية والحمد لله ربنا نجاها وبرضه في ناس تانية بس ما رضيتش اعرض الفيديو ده ان في ناس كان بينها وبين الموت ثانية وماتت يا ترى الانسان مننا لما يجيله الموت وخلاص الموت قرب منه خلاص يا ترى كيف سيموت السعيد من مات على عمل صالح تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده سريعا كده ونرجع لكم تاني
واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
آه، مش عارف ابدا منين بصراحه والله يعني هو الفيديو بصراحه يخض آه، كل اللي احنا شفناهم الان كان بيته- بينهم بين الموت لحظه سبحان الله كل المقاطع اللي جت الحمد لله واتجمعت الحمد لله كل دول ناس بفضل الله نجوا باعجوبه وشاهد الان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمالكم جميعا ويحسن عملكم الشاهد الآن لو أنا اللي موجود في الموطن ده بكلتا الصورتين الحمد لله إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نجاني يا ترى نقدر نفهم الرسالة إن دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى إن خلاص إن, إن السعيد مننا اللي ممكن يجي له أجله وهو على طاعة الله سبحانه وتعالى عمر الحصالة بتاعته ب- بطاعة الله سبحانه وتعالى الجانب الآخر إنه ممكن يكون مات ممكن الشخص ده يكون مات وما أكثر هذه الفيديوهات بس بصراحة أنا أنا عن نفسي ما بتحملش فقلت الناس برضو مش هتتحمل فكفاية كده فتخيل بقى ان كل واحد من دول كان مات واتعرض عليه انه يرجع للدنيا مرة ثانية يا ترى ممكن يطلب ايه انا ظني ان الطلب الوحيد انه هيرجع للدنيا علشان يعمل هو ده المراد الان يا اخواني يا احبابي صلاح القلب بيحتاج مننا ان احنا نصلح اعمالنا علمائنا وسلفنا لما اكدوا لينا يا جماعة اهتموا باعمالكم الصالحة لان المشكلة احنا شفناها في الفيديو ده ان كل واحد منهم كان واقف في موقف ما كان يتخيل في لحظة من اللحظات ان ممكن الموت يجي دلوقتي السؤال الان إيه إيه اللي بيصلي هو ما يعرفش ان ملك الموت هيجيله الان واللي على معصية برضه ما يعرفش انه للأسف ملك الموت ممكن يجيله دلوقتي هو ده اللي انا عايز اكد عليه النهاردة احنا محتاجين عمل صالح احنا محتاجين عمل صالح اذا كنت اشتديت سامحوني والله اذا كنت اشتديت شوية في حلقتين القنابل الموقوتة في اثر الذنوب على حياة الانسان فاحنا النهاردة محتاجين نقول للناس يا جماعة وصلاح القلوب أيضا بالعمل الصالح تعالوا مع بعض نتكلم عن العمل الصالح هم الآن سلفنا الصالح لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وعاينوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نرى ولم نعاين كان الواحد منهم يسمع الذكر والنصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون يا رسول الله إنا لنكون معك فذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين يا رسول الله كأننا في في خلاص احنا شايفين الجنة والنار وكان أبو هريرة يقول قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا فنكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا بنكون خلاص كأننا عايشين في الآخرة قدام عينينا هو ده هو ده المعنى اللي احنا عايزينه ان احنا نشوف الموت بعينينا زي المشهد ده ان انا عايز المشهد ده يبقى قدام عينينا على طول كل واحد من اللي كانوا واقفين ما يعرفش ان ممكن كان في اللحظه دي يموت وبرضه ما يعرفش ان ممكن في اللحظه دي يتكتب له عمر جديد و- ويكمل حياته عادي جدا وفي كلا الامرين صدقوني العقلاء من هؤلاء ممن شاهدوا وعاينوا مثل هذه المواقف مما عاينوا وشاهدوا مثل هذه المواقف سواء اصحابها او احنا العقلاء لو سالناهم يا ترى انتوا إيه- متخيلين ممكن يكون ايه رد الفعل بعد المواقف ده اما العاقل فان يقول انا ليس لي الا العمل الصالح وهو ده المراد سلفنا شافوا الكلام ده بعينيهم ما شافوهوش في فيديوهات ولكن راوه بقلوبهم وراوه بعقولهم وشاهدوه ببصائرهم احنا محتاجين نشوف ده محتاجين نشوف ده محتاجين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا الا فزوروها في المقابر الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره احنا محتاجين بقى كتير من الناس قلوبها من قسوتها ما عادتش لو راحت القبور خلاص ما بتتحركش ما بتاثرش انما الحاجات اللي زي دي هي اللي بتاثر عشان كده انا باكد دايما يا جماعه انا محتاج ده علشان قلوبنا تبدا تتحرك شويه للعمل الصالح ليه ندور على العمل الصالح ندور على العمل الص- الصالح لأنه له ثمرات العمل الصالح ده يا أحبابي عبارة عن بذرة أنا رميتها في الأرض شجرتها لما بتطلع بتثمر لي أعظم الثمرات زي ما اتكلمنا في المعصية إن هي عبارة عن حقل ألغام اللي بيخش حتى لابد فيه لغم هينفجر إنما العمل الصالح شجرة طيبة العمل الصالح شجرة طيبة هي عبارة عن بذرة انت رميتها في باطن الأرض حتما ولا بد البذرة دي هتطلع لأن اللي, هي... هي... لأن اللي هيكبر وهينمي الشجرة دي ليك هو ربنا سبحانه وتعالى وحتما ولا بد تذوق من ثمرة هذه البذرة حتما ولا بد الشجرة العظيمة الجميلة دي حتما ولا بد هتدوق ثمرتها طب أنا هدوق الثمرة الجميلة دي في إيه واحد تدوق الثمرة دي ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على الطاعة فاكرين زمان لما قلنا المعصية سبحان الله بتمنع العبد من الطاعة انا بقول لك الان المعصية وان قلت هتعينك على الطاعة وهتخلي ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى حياتك كلها طاعات انا عايزك بس تبدا اخواننا واخواتنا اللي دايما بيشتكوا من الفطور انا عايزكم بس تبداوا قربوا شبر قربوا من ربنا شبر خد الخطوه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى من تقرب الي شبرا انا عايز حضرتك النهارده اللي اصابك الفطور وعايز اخويا الكريم اللي اصابه الفطور بقول لك ابدا بخطوه ابدا النهارده في نهارك حافظ على طاعتك لربنا سبحانه وتعالى ابدأ في النهار انك تقيم الليل ومع معذرة ابدأ في الليل انك تقيم الليل علشان تجد ثمرة ده بالنهار وابدأ في النهار انك تغض بصرك عن محارم الله فترى ذلك بالليل في ليلك كان أبو سليمان الدراني شوفوا الناس اللي عاشت مع الإيمان الناس اللي عاشت مع الطاعة الناس اللي عاشت مع القرب هم بيحطوا لنا الآن قوانين يا جماعة اللي عايز ربنا يصلح له قلبه ياخد باله من العمل الصالح بتاعه وصدقوني والله هي علاقة هي شجرة انت رميت بذرتها وحتما لابد هتجد الثمرة أول ثمرة بنقطفها من أعظم شجرة وأجمل شجرة شجرة الإيمان شجرة الطاعة إنك اللي هتجنيه بالنهار هتدوقه بالليل اللي هترمي بذرته بال- بالنهار هتدوق الثمرة بتاعته بالليل واللي هتجني ثمر اللي هترمي البذرة بتاعته بالليل هتدوق الثمرة بتاعته بالنهار قال أبو سليمان الدهراني من أحسن في نهاره كوفئ في ليله ربنا سبحانه وتعالى كريم انت طول النهار في الجامعة بتغض بصرك عن محارم الله انت ربنا بالليل هيقومك لقيام الليل ربنا هيعينك بالليل للقرآن ربنا هيعينك بالليل انك تشعر بمعاني القرآن ربنا هيعينك بالليل انك تقوم قبل الفجر بنص ساعة وتلحق في وقت ص... وقت السحر انك ما شاء الله ترفع ايديك وتدعو دعوة ربنا سبحانه وتعالى يستجيبها منك قال ومن أحسن في ليله أحسنت في ليلك بقراءة القرآن بطلب العلم بالاستغفار بالانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن أحسن في ليله كوفة في النهار سبحان الله بكرة يوم شديد الحر وانت مش هتقدر تصوم رغم ان بكرة 14 والحر شديد وعندك اعمال كتير جدا سبحان الله انت لانك اجتهدت بالليل في طاعة الله سبحانه وتعالى قمت بالليل فقرأت لك شوية قرآن قمت بالليل فصحيت زوجتك فصليت ركعتين قمت بالليل فاستغفرت ربنا قمت بالليل فدعيت ربنا تلاقي سبحان الله تاني يوم رغم الحر الشديد ورغم الاعمال والمجهودات الجبارة اللي انت هتقوم بيها سبحان الله قلبك قوي جدا انا هصوم ما ينفعش ما اصومش بكرة سبحان الله اسمعوا الكلمة دي لان هي كلمة في قمة الروعة قال أبو سليمان الدراني من أحسن في نهاره كوفئ في ليله يا جماعة فهموا الناس دي كانت عايشة ازاي من أحسن في نهاره كوفئ في ليله ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاري ناس كانت عايشة وعارفة كويس جدا ان انا النهاردة لما سأحسن في ليلي سأجتهد في ليلي ان انا هشوف الثمرة دي الصبح الناس كانت عايشة بيقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيكفئها على قيام الليل الصبح هيكفئها على قيام الليل على قراءة القرآن بالليل آه، هيشوفوا ده الصبح حتما ولا بد يلاقوا سبحان الله ارزاق ربنا سبحانه وتعالى عماله توزع عليهم بالنهار يلاقي سبحان الله المدير اللي كان بيتوعده و- وحالف 100 يمين انه يجازيه ويخصم له ويعمله ظلما ظلما تلاقي سبحان الله ربنا قرب قلب المدير اليه حاجة غير طبيعية ليه هو قانون قانون انت مش زرعت بالليل انت مش اجتهدت بالليل انك تزرع شجرة طاعة بالليل ولو كانت الشجرة بسيطة ان حضرتك تقوم بالليل سبحان الله اللي قضى الليل دلوقتي طول النهار في الشغل طول النهار تعبان ومتبهدل وجاي عايز ينام لقى الدرس قال خلاص اقعد اسمع درس لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني بكلمة كده او اسمع كلمة كده ربنا ينفعني بيها يسمع الدرس بالليل سبحان الله شوف الارزاق كيف استوزع عليه بالنهار هي ثمرة هي ثمرة نقول الكلمة تاني النهاردة مش عايز أطول كتير في الثمرات ولكن عايز نحفظ الكلمات عايز أحفظ الكلمات دي لأنها كلمات خرجت من ناس عاشوا هذه الأمور بقلوبهم فأحسنت ألسنتهم التعبير قال أبو سليمان الدراني من أحسن في نهاره كوفئ في ليله ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره مش كده وبس مش كده وبس ده سبحان الله انت هتحط بس انت انت- حضرتك مش قايم بالليل علشان بس قلتي اقرا شويه قران بس سبحان الله جيت تقرا شويه قران تلاقي سبحان الله ربنا فتح عليك بالاستغفار تلاقي سبحان الله ربنا فتح عليك بالدعاء تلاقي سبحان الله ربنا فتح عليك فقمت صليتي زي ما كنا زمان بنقول ليست اللعنة أن ب- بسواد في الوجه ولكن ألا يخرج من ذنب إلا إلى ذنب آخر إنما أهل الطاعة مش كده الناس اللي بتدور على صلاح القلوب مش كده سبحان الله هؤلاء يعني زرعوا بذرة واحدة حط بذرة واحدة كده البذرة دي طلع منها غصنين والغصنين طلع منهم أربع فروع والأربع فروع طلع منهم ثمان ثمرات هي الطاعة كده هي الطاعة كده تقوم لطاعة واحدة نازل بدري لصلاة الجماعة مثلا نازل بدري قبلها بعشر دقايق تلاقي سبحان الله تخش وتدعو وتلاقي ربنا فتح عليك في الخشوع وتلاقي نفسك بتصدد الأذان وتلاقي نفسك صليت السنة وتلاقي نفسك ما شاء الله اتفتح ليك في الدعاء بين الأذان والإقامة لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وتلاقي نفسك صليت الفريضة وانت اجتهدت خلاص ما شاء الله حضرت تكبيرة الإحرام وتلاقي ما شاء الله قلبك كده وانت بتسبح سبحان الله تقول الحمد لله تقول الله أكبر تحس فعلا ان هي مش من لسانك ده طالعه من جوه قلبك من قلبك من جوه من أصول القلب من أصول القلب طلع الذكر من قلبك ما شاء الله لا قوه الا بالله تلاقي ما شاء الله في كده حاجة جميله في حاجه كده جميله وتلاقي نفسك قمت صليت وتلاقي نفسك انت خارج من المسجد ومش عايز تخرج ده كله منين ده كله كانت إيه؟ بسبب انك رميت بذره بس ربك سبحانه وتعالى كريم لما بترمي في ارض الطاعه بذره تلاقي ربنا سبحانه وتعالى لما يكافئك يكافئك بحسنه ثانيه زي ما كان ابن القيم رحمه الله يقول كان السلف رضوان الله عليهم يقولون من ثواب الحسنة حسن مثلها من ثواب الحسنة حسن مثلها كان عروة بن الزبير اسمعوا الكلام ده اسمعوا الكلام ده كلام عالي قوي كان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول عن أبيه إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة إذا في يوم من الأيام شفت واحد بيعمل حسنة فاعلم أنها أن له أن لها عنده أخوات لو شفت واحد في يوم من الأيام مدوم مثلا على الصدقة مثلا اعلم يقينا ان جنب الصدقة دي لها اخوات كتير جدا من حسنات اخرى قال قال وذلك لان الحسنة تدل على اختها يا يا على الكلام الرائع ده يا على الكلام الجميل ده ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا الآن إلا مجرد تحرك أنا عارف إن الفترة اللي فاتت القلوب بعدت شوية وقست شوية عارف إن الفترة اللي فاتت الكل يعني الكل اشتكى الكل اشتكى بلا استثناء الكل اشتكى إلا ما رحم ربي الكل اشتكى إن أنا مش قادر أعمل طاعة كل اللي أنا عايز أقوله لك قوم اتحرك لحسنة بسيطة قوم اتحرك لعمل بسيط العمل البسيط ده تلاقيه سبحان الله سبحان الله يعني فتح في حسنات كتير جدا جدا جدا أخ كان بيقول سبحان الله احنا بدأنا الدروس في المنصورة مرة ثانية يوم الأربعاء فالأخ بيقول أنا جيت الدرس فسبحان الله وانا جاي اقول هل قلبي هيرجع تاني هل قلبي مع الدروس هيرجع تاني فلقيتك بتقول درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي يوم السبت في الجمعيه الشرعيه ودرس الدكتور حازم شومان يوم الجمعه في مسجد السلام ودرس مش عارف ايه فقلت سبحان الله انا خرجت من قلبك من درسك قلبي ما شاء الله متحرك فلقيت نفسي بعدها بيومين في درس الدكتور حازم بعدها بيوم في درس الدكتور عبد الرحمن بيقول يا شيخ انا بدات ارجع تاني لربنا سبحانه وتعالى هو ده هو ده المعنى اللي انا عايز ااكد عليه هو بس خد خطوه للدرس خد خطوة للدرس قال يا جماعة أنا خلاص هروح درس الشيخ أحمد يوم الأربع في المنصورة بدأ ياخد الخطوة لا سبحان الله ربنا دله على درس تاني لا ودرس تالت بدأ يحضر درس الأول والتاني والتالت بيقول لي سبحان الله أنا حالي دلوقتي اتغير تماما أنا مش قلبي ده اللي أنا كنت جاي لك بيه ده أنا و... بيقول لي والله يا شيخ أحمد أنا أنا أنا حاسس بالفعل كنت لأول مرة أستشعر كلمة أسيد بن حضير لما قال لسعد بن معاذ لقد عادكم سعد بن معاذ بغير الوجه الذي أتى به ذهب به أنا حاسس بكده أنا حاسس إن أنا رجعت بقلب خلاف القلب اللي أنا رحت بيه هي دي من, من قيمة الطاعة هي دي من قيمة الحسنات تروحي ترتبط مع جمعية خيرية تقول لهم أنا عايزة أكفل يتيم يقول لك طب إحنا عندنا زيارة النهاردة للمسنين نساء مسنين تيجي معانا سبحان الله قال الزبير قال عمر بن الزبير رضي الله عنه إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات وذلك لأن الحسنة تدل على أختها وذلك لأن الحسنة تدل على أختها فالثمرة الأولى إن ربنا سبحانه وتعالى يكافئك يكافئك انك لازم تجني الثمرة دي اذا زرعت بالليل تجني بالنهار زرعت بالنهار لازم تجني بالليل من الثمرة التانية اللي احنا ناخدها من وراء طاعتنا وقربنا من ربنا سبحانه وتعالى انك مش هتخرج من حسنة الى الحسنة ومن حسنة لحسنة ولا يزال هذا حالك ودأبك والله حتى تدخل الجنة بحسنة انت بدأت بيها من حلاوة الحسنات من حلاوة فعل الطاعات من حلاوة ان انا اقوم اصلي ركعة ركعة واحدة لله اقوم اقرأ صفحة من القرآن اقوم اذكر ربنا ولو لخمس دقايق اقوم انصح واحد ولو بآية او بحديث اقوم افتح كتاب اقرأ فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلاوة ده ان ده بينزل على القلب يمحو منه كل الذنوب وكل المعاصي يا اخواني ما أجمل أن تكون لك حسنة حديثة تمحو بها سيئة قديمة ده مش كلامي الكلام ده أنا والله يا إخواني والله وهذه شهادة أشهد بها أمام الله الإنسان لا يرتقي بهذه الكلمات إلا أن دي كلمات سلفنا كلمات السلف الصالح رضوان الله يعني كلمات الصحابة والتابعين وأتباعهم كل ما بعيش معاهم انا ذات نفسي بحس ان انا خلاص ده انا بقرب شويه من ربنا سبحانه وتعالى ما اجمل ان تكون الثمره بتاعتنا من ورا ركعتين بعد الدرس ما اجمل ان تكون الثمره بتاعتنا بعد صفحه من القران نقراها ما اجمل ان تكون الثمره بتاعتنا بعد درس على قناه من القنوات الاسلاميه نسمعه ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل الحسنه دي في مكان سيئه يمحوها تماما من اجل ذلك كان ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه رضي الله عنه احد العشر المبشرين بالجنه كان اذا خرج في غزو في الغزو يسير بين الناس في العسكر يقول ايها الناس ايها الناس رب مبيض لثوبه مدنس مدنس لدينه يا جماعه في ناس بتبيض ثيابها مهتمه جدا ان الثياب بتاعتها تكون بيضه وجميله ونظيفه كده وشكلها حلو ولكنه للاسف هو مدنس لدينه مدنس لدينه بايه بالسيئات بالذنوب بالمعاصي مدنس لدينه ورب إنسان يكرم نفسه وهو مهين لها في واحد عمال يكرم نفسه إن لازم يكون وجاهه بين الناس ولكن هو في الأسف مهين لنفسه بسبب الذنوب والمعاصي أيها الناس اسمعوا بقى الكلمة الجاية دي أيها الناس إدراء السيئات القديمات إدراء السيئات القديمات بالحسنات بالحسنات الحديثات الاخوات او الاخوه اللي بعتوا لي يقولوا لي يا شيخ احنا عندنا ذنوب قد كده اخت بعد سؤال على الصفحه كده ان هي عملت ذنب كبير جدا ما كانتش تتصور في يوم من الايام ان هي ممكن تقع في الذنب ده وتقول انا ليا توبه اقول لها طبعا انت ليكي توبه اقول لها طبعا انت ليكي توبه اخ بعت لي ورقه في جامعه من الجامعات بيقول لي يا شيخ انا وقعت في ذنب كبير جدا انا ليا توبه ايوه طبعا ليك توبه ولكن عليك ان تدرا هذه السيئه القديمه بحسنه حديثه سبحان الله والله يا اخواني لرب لرب ركعه واحده ركعه واحده يقوم العبد بها تنزل على جبال سيئات تنسفها تنزل على جبال سيئات تنسفها ده كلامك ما انا قلت لكم أنا مش هتكلم أنا بكلام السلف قال أبو, قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إضراء السيئات القديمات بالحسنات الحديثات فلو أن أحدكم فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ما بينه وبين السماء لو واحد فضل يعمل ذنوب ومعاصي وسيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى قهرتهم حتى تقهرها حتى تقهرهن ده كلام ابو الدرداء كلام ابو عبيده بن الجراح بيقول يا جماعه يا جماعه اوعوا اوعوا ان انتوا تكونوا ممن يبيض ثيابه ويدنس دينه اوعوا تكونوا في يوم من الايام ممن يسعى لاكرام نفسه وهو حقيقه يهينها واعلموا ان ينبغي على العبد ان يدرا السيئات السيئات القديمات بحسنات حديثات فوالله بيقول فلو ان احدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن احنا محتاجين ده النبي صلى الله عليه وسلم راح لمعاذ بيقول له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا بختك يا معاذ كانت لما بتصيبك مشكلة بتلاقي النبي كان لما بتلم بيك ملمة تفزع إلى النبي تروح المسجد وتقعد معاه وتقول له يا رسول الله انصحني تروح له بيته وتخبط كده تقول له يا رسول الله عظني يا بخت الصحابة جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني عظني يا رسول الله أنا اديني موعظة فقال يا معاذ إذا أسأت فأحسن لو عندك سيئات ملت الدنيا كلها أحسن إن سرا فسر وإن جهرا فجهر ليه يا رسول الله يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم لنا في حديث ثاني إيه هو الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها تنزل سبحان الله النبي قال السيئة يبقى مع كل السيئات لو ليك ذنوب كده وصل للسماء تيجي الحسنة هنا تشيل ده كله أتبع السيئة الحسنة تمحوها والله سبحانه وتعالى بقى يدينا مجمل هذا الكلام إن الحسنات يذهبن السيئات فمن أعظم ثمرات الطاعة إنك ممكن بتطيع ربنا دلوقتي وسبحان الله كل ذنوبك وكل معاصيك بتمحى تماما أديكم أمثلة سريعة كده الصلاة واحد قام دلوقتي يصلي ركعة واحدة بس بعد الدرس صلي ركعة واحدة بس لله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها ذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعلى عاتقيه فكلما ركع وسجد تسقطت ذنوبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار هي دي قيمة الصدقة متخيلين النبي يقول واحد يا جماعة طلع من جيبه جنيه جنيه وتصدق به على إنسان مسكين محتاج كانت النتيجة ان الذنوب دي عبارة عن نيران النبي قال ان الجنيه ده نزل عبارة عن مياه نزلت على النار دي اطفأتها متخيلين قال صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح أطفأتها ذنوب كتير ولعت نار صليت الصبح أطفأتها خلاص شفتوا كلام أبو عبيدة بن الجراح شفتوا أبو عبيدة جاب كلامه منين جاب كلامه من النبي جاب كلامه من القرآن يا جماعة فلو أن أحدكم عمل عمل من السيئات عمل من السيئات ما بينه وبين ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن بل كان فضيل بن يزيد بن زيد الرقاشي يقول يا أيها الناس لا يلهينكم الناس عن ذات أنفسكم فإن الأمر يخلص إليكم دونهم اوعوا في يوم من الآن تنشغلوا بالناس فلان قال فلان عاد فلان بيسوي اوعوا تنشغلوا بالناس ما لكمش دعوه بالناس لأن يوم القيامة أنت هتبقى لوحدك مالكش دعوه بالناس زي ما أنت في القيامة هتبقى لوحدك بين إيدين ربنا م- لا تنشغل أبدا بالناس أنت نفس الكلام لا تنشغل بالناس في الدنيا قال ولا تقطع نهارك بكيت وكيت قاعد طول النهار فلان عمل فلان سوى فلان قال فلان عمل فإنه محفوظ عليك كل كلمة قلتها محفوظة عليك اسمع اللي جاية دي ولم نر شيئا أحسن طلبا ولم نر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم يا جماعة أكتر حاجة تدرك, تدرك بها من سبقك أكتر حاجة هندرك بها الصحابة ندرك بها السلف ندرك بها الصالحين حسنة حديثة لذنب قديم حسنة حديثة تنزل تمحو الذنوب القديمة نشد حيلنا بقى مع ربنا سبحانه وتعالى نشد حيلنا كده في طريقنا لربنا نشد حيلنا فلن ندرك من سبق إلا بحسن العمل علشان كده كان واحد من الط- التابعين رضوان الله عليهم هو ربيع بن خثيم فيما أذكر كان يقول أيظن أصحاب محمد أنهم يستأثرون به دوننا يوم القيامة والله لنقاتلنهم عليه يوم القيامة والله إحنا هندافع الصحابة عشان نوصل لهم طب هم هيدافعوا الصحابة إزاي هيدافعون بأعمالهم عشان كده كان صالح من الصالحين عابد من العباد طائع من الطائعين يقضي ليله ونهاره في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى إذا قيل له أنت هتموت بكرة هتموت الساعة اللي جاية دي يقول والله مش هقدر اعمل جديد انا عامل كو- يومي كله مشغول بطاعة الله سبحانه وتعالى فمن اعظم ثمرات الطاعة ان الطاعات دي يا جماعة ما تشغلوش بالكم خالص بسيئاتكم القديمة ما تشغلوش بالكم خالص بسيئات قديمة لان الطاعات باذن الله تبارك وتعالى تنزل عليها كده تطفيها تماما السيئات دي توقد نار توقد نار الحسنات الحديثة دي اللي احنا بنعملها كده ما شاء الله ابدا بقى صفحة جديدة مع ربنا ابدأي بقى صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى اخطأت يا شيخ علمت كتير يا اخي انسى ده وابدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى ابدأ بحسنة جديدة النت ده شغله في طاعة ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ أنا ياما أذنبت في الجامعة انسى ده اشتغل في في الجامعة في الطاعة وفي الدعوة وفي العمل الصالح انسى انسى القديم ما أجمل ما أجمل أن تبدأ يومك بحسنة حديثة لذنب قديم ما أجمل هذه الكلمات ما أروع هذه الكلمات التي قالها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ما هو أجمل من ذلك ما هو أجمل من ذلك ان احنا لابد ان احنا نحلم جيدا نحلم جيدا ان الطاعة دي لها ثمرة كده على علاقتنا مع الناس والله يا اخواني وانا اخص بهذه الثمرة اخواننا الدعاة الى الله سبحانه وتعالى اخص بهذه الثمرة اخواننا الدعاة الى الله سبحانه وتعالى عايز اقول لهم اذا اردتم أن تأتوا بقلوب الناس إليكم كتروا من العمل الصالح في وقت خلواتكم وأنا والله أحدث نفسي بهذا الكلام كتر في وقت خلوتك من العمل الصالح والذي سيأتي بقلوب الناس إليك هو الله سبحانه وتعالى كان محمد بن واسع رحمة الله عليه يقول إن العبد إذا أقبل بقلبه على ربه أقبل الله بقلوب العباد عليه زوجتك بينك وبينها مشكلة قطع ربك اخرج النهاردة اعمل عمل صالح اقعد في بيتك قطع ربك عز وجل تلاقي ربنا جاب قلبها ليك أتى بقلبها إليك وكان آه، وكتب أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه مسلمة بن مخلد قال له اعلم رحمك الله أن العبد إذا عمل بطاعة الله شوفوا الناس دي بصت لطاعات ازاي بصت لعمل الصالح ازاي إن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله وإذا أحبه الله أقبل بقلوب خلقه إليه تلاقي كل الناس بتحبه طب هم السلف دول جابوا الكلام ده منين قتادة كان بيقول نفس الكلام ما من عبد يقبل بط- على ربه بالطاعة إلا وأقبل الله بقلوب الخلق إليه عندك مشكلة مع أولادك عندك مشكلة مع, مع المدير بتاعك عندك مشكلة مع الناس أقبل ب... ب... على الله عز وجل بقلبك تلاقي كل الناس دي علاقتك معاهم بقت زي الفل ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبيه موسى وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني واقع في مشكلة مع حد بادل للطاعة تلاقي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم مرة ثانية والله يكرمكم مرة ثانية والقلوب تعود مرة ثانية وتتآلف مرة ثانية إيه، علاقاتك مع الناس سيئة عايز تحسنها أقبل بقلبك على الله أقبل بالطاعة تلاقي سبحان الله أقبل الله عز وجل بقلوب الخلق إليك ما شاء الله والقيت عليك محبة مني قال ابن عباس فما رآه أحد إلا أحبه حتى عدوه حتى عدوه حتى فرعون لما شاف موسى أحب موسى عليه الصلاة والسلام رغم أن عدوه ده كان عمال يقتل الأولاد أول ما شاف موسى حبه سبحان الله سبحان الله أطع ربك طب السلف دول جابوا الكلام ده منين ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقى إن الله إذا أحب عبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبها أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض تلاقي كل الناس ما شاء الله بتحبه ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقبل الله عز وجل بقلوب الخلق إليه يا جماعة الفضيل بن عياض بحب دايما كده اقوم فاتح سير اعلام النبلاء واقرا في سيره الفضيل بن عياض فضيل بن عياض ده كانت الناس بترعب منه بترعب منه بلطجي و- وسيء الخلق وكذا وكذا وكذا الى اخره سبحان الله لما اقبل بقلبي على الله يا جماعه يا جماعه آه، الشافعي الشافعي كان اذا شاف الفضيل بن عياض يروح يبوس ايده يروح يبوس ايده ابن المبارك رحمة الله عليه كان بيقول آه، الفضيل ده حجة الله على أهل هذا الزمان أقبل الله بقلوب كل الخلق عليه وبعد كده بقى عابد الحرمين بقى عابد الحرمين ما شاء الله لا قوه الا بالله عندك مشكلة مع حد الطاعة انت اكيد قصرت فالعلاقة بقت وحشة انما لو اقبلت على الله سبحانه وتعالى بقلبك بعمل صالح بطاعة بعبادة تلاقي ما شاء الله الله يصلح ما بينك وبين خلقه قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله صيت في السماء كل واحد مننا معروف في السماء عارفين حديث وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة نفس الكلام وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة احنا محتاجين يا إخواني ويا أحبابي إن احنا نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلوبنا وساعتها ربنا سبحانه وتعالى سيقبل بقلوب الناس علينا يصلح العلاقات اللي بيننا وبين بعض قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تقول لي يا شيخ بس أنا حاسس إن العبادة تقيلة أقول له جاهد نفسك جاهد نفسك واجتهد قوي في جهاد نفسك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى أنت هتبدأ بالشبر الشبر ده هيحتاج جهد كبير جدا منك أنا عارف إن الشبر ده علشان ناخده هيحتاج جهد عارف إن إن إحنا نرجع تاني لعبادتنا وطاعتنا القديمة هيحتاج جهد والجهد ده هيكون هو الخطوة الأولى لفتح ربنا سبحانه وتعالى عليك بعد كده عايز آه، تشد حيلك وتتحمس شوية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى هعرض ليك فيديو دلوقتي ان شاء الله يشد من أزرك كده ويشد من قوتك لرجل أحسبه إن شاء الله من الصالحين الشيوعية لما نزلت روسيا وهدمت المساجد ومنعت الصلاة وغير ذلك لما رفع الله عز وجل الشيوعية في رجل من الصالحين من أهل روسيا لم يجد مكان آه، يصلي فيه فاستأجر مكان كده يصلي فيه وخلى المأذنة بتاعة المصنع اللي هو كان عمله للمصلى عمله كجامع ميزانه طولها حوالي 35 متر كل يوم الراجل ده يطلع وينزل على 35 متر علشان يأذن يطلع ينزل 10 مرات في الخمس فروض طالع نازل مرتين في خمس فروض 10 مرات كل ده ناس عندها همم عالية عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها ووالد كريم من أبائنا الكرام هنشوفه دلوقتي رغم أنه بلغ من الكبر عتية بيزحف على على على ايديه ورجليه علشان يروح المسجد نشوف الناس دي علشان همتنا تعلو كده ونرجع تاني بعد التقرير ده نشوف معاكم أثر الطاعة على حياة الإنسان تعالوا مع بعض نشوف الفيديو الأغاني تسري إلى الآذان قدسية الألحان من هاتف رباني أنشودة الأذان تسري إلى الآذان قدسية الألحان من هاتف رباني الظل أسفر والكون كرة الصبح أسفر والكون كرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنشد الله أكبر أذاني لا إله إلا الله قدسية الألحان من هاتف رباني الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة وغدوت قلبا
هنيئا لهما آه، سبعين سنة في اليوم يطلع 35 متر وينزل علشان يرفع الأذان شايفين الهمة شايفين المجاهدة شايفين مجاهدة النفس والحاج عبد الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره ويحسن في عمله اللي رايح جاي بيزحف على ايديه ورجليه علشان الصلاة كم من شبابنا النهاردة كم من شبابنا النهاردة مقصر في الصلاة كم من شبابنا النهاردة ما بيصليش أصلا علشان كده أنا حبيت أقول لكم ده واحد عنده سبعين سنة سبعين سنة وصل حب ربنا سبحانه وتعالى أحسبه كذلك والله حسيبه إن يزحف رايح جاي رايح جاي علشان الصلاة الناس دي اللي عرفت كويس جدا يعني ايه عبادة عرفت يعني ايه طاعة علشان كده الناس دي رغم ألمها ما شاء الله انا يا ريت يا ريت كنتوا دققتوا كده في الابتسامة اللي موجودة على وجوه الناس دي الناس دي اللي عايشة الناس دي اللي عايشة هو حد يظن الناس دي تعبانة لا والله الناس دي هي أسعد ناس على وجه الأرض عارفين ليه لأن هم أطاعوا ربنا فكانت من أعظم الثمرات اللي ربنا يديها لهم ان يسعد قلوبهم ان الابرار لفي نعيم والله هؤلاء هم اللي في نعيم انا لا اتخيل انسان بهذه الصوره بيزحف رايح جاي صيف شتاء مع برد مع حر بيزحف يعني في عز الحر ده الانسان من بيخاف ينزل الشارع انما الحاج عبد الله بيزحف على رجليه و- والحر بتاع الارض ده في ايديه وفي رجليه عشان ربنا سبحانه وتعالى هو ده- هم دول الناس السعداء هم دول باذن الله احسبهم كذلك ولا ازكي على الله احد اسال الله سبحانه وتعالى ان يسعدهم في الدنيا وان يسعدهم في الاخره دول الناس السعداء هي دي الثمره اللي بيجنيها امثال هؤلاء جاهدوا نفسكم على طاعه ربنا سبحانه وتعالى انت مش اقل من الراجل ده لا ده انت عندك مميزات مش موجوده عنده انت ربنا اداك الصحه واداك القوه واداك ال- القدره انك تروح وتيجي هو لا مش كده اداك الشباب هو برضه مش كده احنا محتاجينك انت بقى تقوم وتجتهد وتشد حيلك عايز اقول السعادة الحقيقية انك لما تشوف الناس دي تجتهد وتجاهد نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه في جنب الله والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بيقولوا لي الوقت انتهى فان شاء الله اختم بالثمرة دي في ثمرة السعادة الحقيقية مش هتجدها إلا بالعمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة أختم بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية ونكمل إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا أحيانا الأسبوع القادم قال ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتب عتبة العبودية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته ومن دلوقتي الزم نفسك خلاص من النهارده ان شاء الله قملين من النهارده قراءه قران من النهارده محافظه على صلاه في المسجد اجتهدوا في طاعه ربنا جاهدوا نفسكم الاسبوع ده وليكن نجاهد نفسنا الاسبوع ده في الصيام 13 14 15 13 كان كان اللي هو يعتبر امبارح بقى قدامنا 14 و15 ونصوم الجمعه كمان للي ما صامش 16 النه- بكره اللي هو الاربعاء والخميس والجمعه ان شاء الله نصوم أرب... الاربعاء والخميس والجمعه ان شاء الله جاهد نفسك في دول وصدقني هتشوف ثمره الطاعه دي ان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح ليك بثمرات تانية كتيرة جدا إن شاء الله نكمل درسنا بإذن الله الأسبوع القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا